مساء خير كنوز من الشرق اليوم بعنوان ست الحبايب قدم السيدة فيروز ثلاث أغنيات للأم أم الحبيبة كلمات وألحان زكي ناصيف أمي يا ملاكي كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني ربي سألتك باسمهن والتي اخترناها لكم وهي من كلمات رشيد معلوف وألحان الأخوين رحباني
سألتك باسمهن أن تفرش الدنيا لهن بالورد إن سمحت يداك وبالبنفسج بعدهن حب الحياة بمنتين وحبهن بغير منا نمشي على أجفانهم ونهتدي بقلوبهم نمشي على أجبانهم ونهتدي بقلوبهم فردوسهن وبؤسهن ببسمة منا وأنا ثم عرنا في غربة الدنيا وصفوة كل جنة ثم عرنا في غربة الدنيا وصفوة كل جنة ربي سألتك رحمة وجه السماء ووجههن فامسح بأملك الجراح ورد أطراف الأسنة لتطل شمسك في الصباح وكلهم مطمئنة وكلهم مطمئنة وكلهم مطمئنة ماما يا حلوة من كلمات كمال منصور وألحان منير مراد وبصوت شادية صوتك في وداني علمني صبر الإيمان بسمعه من قلبك يدعيلي مع كل أداة
حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجوه كياني غالية عليا وضيع عينيا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما انت يا ماما ملاك من الجنة تحت جناحك اعيش واتهنى انت حياتي وابتساماتي انت منايا وكل هنايا مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انتي يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا أجمل حلوة عايشة في قلبي وجوه ليالي غالية عليا وضيع عليا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما لما ضمك وتضمني تبقى الدنيا مش سيعاني ويزيد شوقي والقى حنيني بيخليني اضمك تاني مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني مين ومين هناني مين قالك انتي يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا أجمل حلوة عايشة في قلبي وجوه ليالي غالية عليا وضيق عليا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما مهما لف في الدنيا يوماتك ملقاش زيك في الدنيا دي أسعد لحظة في كل حياتي لما لاقيكي يا ماما وصابي مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انتي يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا أجمل الغنوة عايشة بقلبي وجوه كياني غالية عليا وضيع عليا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما كان لنجاة الصغيرة أغنية بعيد الأم من كلمات فتحي قورة وألحان كمال الطويل
غيروا السكة وتبدلت الأحلام وتفرقوا الجيران في زحمة الأيام اللي سافر واللي هاجر واللي تاه وسط الزحام
وارجع لك ألاقي على عيوني بر الأمان
Thank you.
مخلوق ويايا بيجري في روحي ودمي حبك مخلوق ويايا وبيجري في روحي ودمي مين غيرك مين غيرك يا أمي من غيرك ليا يا أمي يراني ويغني الهم يا أمي حبك مخلوق ويايا وبيجري في روحي وجاني حبك مخلوق ويايا وبيجري في روحي ودمي مين غيرك مين غيرك يا- يا أمي فتحت عيني عليكي اول ما شالت بايديكي وكبرت على ابتساماتي فتحت عيني عليكي اول ما شالت بايديكي وكبرت على ابتساماتي ومليت الدنيا عليكي ومليت الدنيا عليكي لما افرح يوم تفرحي ايام وبحبك اموت عكسك انام لما افرح يوم تفرحي ايام وبحبك اموت وبعكسك انام مين غيرك مين غيرك يا يا امي من غيرك ليا يا أمي يراني ويحمل همي يا أمي
حبك مخلوق وياي وبيجري في روحي ودمي حبك مخلوق وياي وبيجري في روحي ودمي مين غيرك مين غيرك يا- يا أمي منظوري وانا في احضانك وفي عيني وقلبي مكانك والدنيا وكل ما فيه منظوري وانا في احضانك وفي عيني وقلبي مكانك والدنيا وكل ما فيه تعود يا حنان تعود يا حنان إن قلت العهد وليها أهلين والمولى رضا رضا الوالدين إن قلت العهد وليها أهلين والمولى رضا رضا الوالدين مين غيرك مين غيرك يا- يا أمي من غيرك ليا يا أمي يراني ويحمل همي يا أمي حبك مخلوق وياي وبيجري في روحي ودمي حبك مخلوق وياي وبيجري في روحي ودمي مين غيرك مين غيرك يا يا- يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي نتابع كنوز من الشرق اليوم ست الحبايب من كلمات مصطفى عبد الرحمن والحان سيد مكاوي وبصوت نجاح سلام يا أمي
أي صورة حب ممكن تنتهي ممكن تزول إلا صرتك يا أمي أنا
يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منورة الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي يا أمي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منورة الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي يا أمي فتحتي قلبي لنور الدنيا وعنيا وردتي فوق ما خدني الحنية فتحتي قلبي لنور الدنيا وعنيا فردتي فوق ما خدني الحنية سهرتي ليلك ويا ما سهرتي يا غالية سهرتي ليلك ويا ما سهرتي يا غالية لحد ما كبرت وانت بتحملي همي يا منورة الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي
يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منورة الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي يا أمي سهرت ليلك وفضتني انا مرتاح مليت قلبي وايامي انا وافراح سهرت ليلك وفضتني انا مرتاح مليت قلبي وايامي انا وافراح ياللي ابتسامتك تهنيني مسا وصباح ياللي ابتسامتك تهنيني مسا وصباح وتملى عمري بنور الفرحة يا أمي يا منورة الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي
يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منورة الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي يا أمي يا غلوة العمر من قلبي بغنيها يا فرحة العمر في أحلى معانيها يا غلوة العمر من قلبي بغنيها يا فرحة العمر في أحلى معانيها يا كلمة حلوة تهني الروح وتحييها يا كلمة حلوة تهني الروح وتحييها يا نور عينيا واكتر حبة يا أمي يا منورة الدنيا في عينيا أمي يا أمي
يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منورة الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي يا أمي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منورة الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي يا أمي
طرحت مجد الرومي بتشرين الثاني نوفمبر العام الماضي أغنيتها بعنوان ما كنت أقول من كلمات جرمانوس جرمانوس والحان مروان خوري والتي تهديها لروح والدتها بذكرى رحيلها لكل أم رحلت عنا ما كنت أقول
you.
لك انت ولا نهار بتفلي ويخلص الصبح وتنعس الفلي معاك انت ولا نهار بتفلي ويخلص الصبح وتنعس الفلي بطلع ولاقي قبال الباب راجع على العتب عن يصلي ويطير يسألني عين دلغيا امتين بدك ترجعي تطلي من بعد ما كبر الأسى ببقى لحالي بسأل العتمي اللي يشبي في المسا وبيروح ما بيترك ولا نجمي من بعد ما كبر الأسى ببقى لحالي بسأل العتمي ليش بيفل المسا وبيروح ما بيترك ولا نجمي كل نجمي السما انتي وشو العمر لو ما هالعمر كنتي كل نجمي هالسما انتي وشو العمر لو ما هالعمر كنتي بتقلك العتبة عطشتي قلبي وضليت تخلص هالدني ضلي ما كنت طول نهار بتفلي ويخلص الصبح وتنعس الفلي واطلع ولاقي قبال الباب راكع على العتبة عم يصلي ويصير يسألني عن الغياب امتين بدك ترجعي تطلي
ست الكل يا غالية عليا يا أغلى من ضي عينيا على صورتك فتحت عينيا وفي حضنك دقت الحنية مهما حاولت يا أمي أوفي كل العمر ده مش حيكفي لحظة حب وعطف عليا ست الكل يا غالية عليا لأمي وكل أم معنا على السمع بهدي ست الكل وبصوت صبحي توفيق
كل يا غالي عليا يا أغلى من ضيع عينيا سبت الكل يا غالي عليا يا أغلى من ضيع عينيا على صورتك فتحت عينيا وبحضنك دقت الحنية على صورتك فتحت عينيا وبحضنك دقت الحنية مهما حاولت يا أمي أوفي كل العمر ده مش هيكفي مهما حاولت يا أمي أوفي كل العمر ده مش هيكفي لحظة حب وعطف عليا لحظة حب وعطف عليا سبت الكل يا غالي عليا سبت الكل يا غالي عليا يا أغلى من غير عينيا على صورتك تحت عينيا وحضنك وإلى حنية على صورتك فتحت عينيا وحضنك وإلى حنية مهما حاولت يا أمي أوفي كل العمر ده مش هيكفي لحظة حب وعطف عليا لحظة حب وعطف عليا سبت الكل يا غالي عليا ربيت يا امي وكبرتي وتحملت كتير وتعبتي اتحملت كتير وتعبتي ربيت يا امي وكبرتي وتحملت كتير وتعبتي اتحملت كتير وتعبتي يا مسرت ليالي يا امي والليل وتشيلي بسبني يا ما سهرت ليالي يا أمي تصحي الليل وتشيلي بسبني بدعي لك ربي يخليكي يديكي العمر ويحميكي بدعي لك ربي يخليكي يديكي العمر ويحميكي بدعي لك ربي يخليكي يديك العمر ويحميكي مهما حاولت يا امي اوفي كل العمر ده مش هيكفي لحظة حب وعطف عليا لحظة حب وعطف عليا سبت الكل يا غالي عليا سبت الكل يا غالي عليا يا أغلى من ضيع عينيا على صورتك فتحت عينيا وعمرك وقت حنيا على صورتك فتحت عينيا وفضلك وقت حنيا مهما حاولت يا أمي أوفي كل العمر ده مش هيكفي لحظة حب وعطف عليا لحظة حب وعطف عليا سبت الكل يا غالي عليا أحلى كلمة على لساني يا نور بنور في كياني يا أحلى كلمة على لساني يا نور بنور في كياني يا أم الخير والبركة يا أمي قلبي وروحي فداك ودمي يا أم الخير والبركة يا أمي قلبي وروحي فداك ودمي يا أحلى كلمة على لساني يا نور بنور في كياني يا أحلى كلمة على لساني يا نور بنور في كياني يا أم الخير والبركة يا أمي قلبي وروحي فداكي ودمي يا أم الخير والبركة يا أمي قلبي وروحي فداكي ودمي آه يا أم الخير والبركة يا أمي قلبي وروحي فداكي ودمي يا أم الخير والبركة يا أمي قلبي وروحي فداكي ودمي انت النور لعينيا وقلبي انت رضاكي من رضا ربي انت النور لعينيا وقلبي انت رضاكي من رضا ربي مهما حاولت يا امي اوفي كل العمر ده مش هيكفي لحظة حبي وعطف عليا لحظة حبي وعطف عليا سبت الكل يا غالي عليا سبت الكل يا غالي عليا يا أغلى من غالي عينيا سبت الكل يا غالي عليا يا أغلى من ضيع عينيا على صورتك فتحت عينيا وبحضنك دقت الحنية على صورتك فتحت عينيا وبحضنك دقت الحنية مهما حاولت يا أمي أوقي كل العمر ده مش هيكفي مهما حاولت يا أمي أوفي كل العمر ده مش هيكفي لحظة حب وعطف عليا لحظة حب وعطف عليا سبت الكل يا غالي عليا
إن كانت الحياة أم فالأم هي الحياة كان معكم سامي هلال تحياتي للجميع الأربعة القادمة إن شاء الله نلتقي